أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيها مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ فيها
سارة النهاردة فتاة عشرينية رائعة الجمال والذكاء متفوقة في دراستها وبتؤدي فروض دينها وبتحدد أهداف حياتها بدقة رائعة جدا ولحد دلوقتي مفيش مشكلة وزي ما بيتقال كل شيء تمام لكن للأسف الأم بنلاقيها بتشتكي بتشتكي من سارة دايما كتومة ودايما شكلها زي الصندوق الأسود أو الصندوق البمبي يا ترى هي بتعمل ايه ما بتبوحش بالسر لا تبوح بأي شيء كتومة وفي نفس الوقت بتضع سور حديدي حولها علشان كده أصبحت مشكلة كبيرة جدا تعالوا نشوف مشكلة سارة ودتها لفين دكتورة عبلة البنات وأنا الحقيقة ساعات بفرح جدا ببنات يعني تبقى طريقتهم في الحياة جميلة جدا وسوية جدا وبلاقي بنات العكس تماما رغم عايزة أقول الصحوة الدينية ورغم الت- الالتزام ورغم يعني الالتزام بالصلاة وبالزي وكل شيء الحقيقة حاجة تفرح بس بنلاقي ما زالت البنت بعيدة عن أمها تمام اي بنت بسم الله الرحمن الرحيم اي بنت ما انت بتقولي البنت الملتزمه هل التزمت صح وهل فاهمه دينها صح وهل خرجت من حدود فقط الالتزام الى عمق الالزام ولا مجرد مظهر يعني دي برضو قضايا عايزين نناقشها وعايزين ناس تفهمها صح اولا آه، البنت فرحه انا انا شخصيا ام بنات وبحب البنات وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بنات وشوفوا كان كل واحدة منهم آه، لها شخصيتها ولها طريقتها ور- ورغم هذا آه، يعني الدعوة الحقيقية والكلمة الحقيقية أثرت فيهم لدرجة إن كانوا نعمة البنات صح آه، البنت بتتأثر بأمها قدوتها الحقيقية أمها وطول ما العلاقة بينهم علاقة سوية طول ما هتفضل إلى آخر لحظة هذه العلاقة أنا بقى مش عايزة أعدي دي علاقة سوية مواصفات هذه العلاقة كيف تكون سوية أنا هقولها مليون مرة صاحبيها مم.
صاحبيها وخلي بالك من نقطة جوهرية ادي كل بنت لو عندك عشر بنات وأنا ده طبعا انا مش مع الكلام ده طبعا ادي كل بنت خ- اهتمام وخصوصية لوحدها راعي الفروق الفردية والجوهرية بين البنات او بين الاولاد عموما عموماً.
اوعي تفضلي ولد على البنت او البنت على الولد زي ما بتح- احيانا بيحصل او البنت على بنت نظرا لان مثلا دي بنت مطيعه ودي مش مطيعه او لان إن الولد ولد زي ما الناس بتعمل او اللي تقول لبنتها قومي اعملي لاخوكي الشاي قومي اعملي نضفي له اوضته قومي حضري له عشاء قومي كل الصور دي بتحسسيها بالمهانه مم.
وتحسسيها انها اقل منه وهي في وهيفضل جواها في خريطتها الادراكيه ان البنت غير مقدره ومهانه وان فلازم تثبت انها آه، يعني آه، لها مكانها ولها اهتمامها اللي مش عارفه تاخده في البيت هقولها ألف مرة صاحبي بنتك وخلي مستودع أسرارها دي- في عندك انت مش عند واحدة صاحبتها وزي ما بقول دايما خلي فيه حب وفي نفس الوقت احترام واوعي تنسي انك انت ام وان احنا بشر وان احنا ممكن نغلط و... و... وربنا سبحانه وتعالى بيغفر فما تبقيش انت صوت عقاب عذاب ليل ونهار بالنسبه لبناتي اوعي مم.
يعني في ام تقول لي انا بضطر عشان خاطر ابوهم مسافر ما اديهمش ريق حلو قلت لها حرام عليكي هيبقى من كله فيعني النقطه دي مهمه دي المشكله ان كل واحد فينا بيفكر بطريقته الخاصه آه.
وبالتالي بتطلع البنت ايضا متربيه بطريقه خاصه يعني مختلفه تماما عشان كده بنقول نرجع لحديث حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقوا أنف- والقرآن الكريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فهذه الوقاية لن تتأتى إلا بالمعرفة والمعرفة بتتغير من زمان لزمان مم.
صحيح في نقاط ما فيهاش تغيير نعم.
ولا ولا يحدث معها تقادم زي العبادات والتكليفات التعبدية لكن في أمور تخضع للمتغير الزماني والمكاني عشان كده لازم تكوني متواصلة مع بنتك وإلا هتلاقي بينكم وبين بعض ستارة ثقيلة جدا جدا لا تتكشف منها إلا العورات بتعملي ايه حضرتك مع بناتك يعني بتعملي تتصافي معاهم ازاي بتحاولي تصاحبيهم ازاي مراحلهم العمريه مختلفه وليست متقاربه آه، انا مش عارفه انا دايما بقول يا ولادي الاخلاص الاخلاص لله حرري نيتك لله حرري نيتك ان بنتي اللي بربيها دي ان شاء الله تكون ام صلاح الدين تكون ام محمد الفاتح اللي حطت له فوق راسه كده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي امتدح فيه فتح القسطنطينه تكون آه، ام آه، يعني فاهمه دورها وفاهمه واجبها يعني وانا بربي بناتي والله العظيم في اعتباري هذه المعاني القيميه المهم ربي بنتك عشان اذا اللي ما تقد- ما قدرتيش انت تعمليه بنتك تعمله واولادك يعملوه عشان كده حرري نيتك لله ربي لله آه حطي خطه مستقبليه لاولادك انا مش عايزاها دكتوره بس لكن انا عايزاها دكتوره عندها ضمير بتراعي الغلبان المريض قبل الغني مش عايزاها مهندسه بس مش عايزاها تكسب فلوس وخلاص لا خلي دايما كان حكمه اتعلمتها من ابويا خلي الفلوس تحت رجليكي تعليكي اوعي تحطيها فوق راسك توطيكي علمي بنتك منهج حياة علمي بنتك انها تبقى ام احنا بننسى الحتة دي خالص في زحمة آه، آه، الجري ورا المساواة اللي احنا مش فاهمينها المغلوطة آه، آه، عايزة بنتي تشتغل كذا وعايزة تعمل كذا وتر- لكن بتنسي تعلميها دورها الحقيقي انها تبقى ام وانها تبقى زوجة وازاي تحترم زوجها وازاي تترفع عن الامور الصغيرة وازاي تعمل كذا وازاي وعلميها برضو الصبر والرضا اذا ما حصلش انا اعرف واحدة يا نبيل كانت بتعلم ولادها بصورة غريبة قوي كانت م- يعني معانا في احدى الدول العربية كانت تقول مثلا ابوهم يسافر تقول لهم احتمال ما يرجعش ممكن اه يموت انا اقول ايه اللي- ايه الست دي؟ ايه اللي بتقول للعيال الصغيره 11 و12 سنه تقول لهم تكسر قلبهم؟ فقالت لي لا لان انا عشت كده ولما حصل لهم الابتلاء اتصدمت صدمه شديده في حياتها ف- فعايزه اولادها يبقوا رجاله ففعلا بقوا من الاولاد مثلا يروحوا يجيبوا الميه ويروحوا مش عارف يخدموا اخواتهم ويعملوا ايه معاها ويساعدوها بحيث اما جه الاب طبعا انا مش مش عايزه النظره الموجعه دي لاولادنا لكن هي لكن رؤية.
واقع لازم يبقى فيه واقعيه في تربيتنا لاولادنا بحيث بقى وجود الاب في حياتهم فرحانين بيه قوي مم.
وجود امهم حاسين انها نعمه وحاسين يعني ان لازم يرح- يحافظوا عليها انما اما اولادنا بي بيعتادوا على الرفاهيه ايوه ما بتقدريش مم.
ت- يعني صعب جدا انك تاخدي منهم حاجه وصعب جدا انهم يتقبلوا الاحداث طب اكيد يعني الساده المشاهدين يحبوا قوي يشوفوا ماما عبله الكحلاوي مع بناتها لما بتقابلها آه، مشكله في التعامل مع إحدى بناتها وخلينا في الصغيرة عشان الكبار عدوا بالقدوة والصغيرة هي اللي ممكن تبقى فيها قريبة شوية من بناتنا اليومين دول انا هقول لك حاجه جميله قوي في مثل احنا حافظينه مالك مربي قال من عند ربي البنتين الكبار انا وابوهم اخلصنا النيه وحررنا النيه في لله وكنا بنقسم المواد ون- ونعلم نروح آه، واحنا بنعمل العمره لازم الاثنين يبقوا معانا وازاي نتصرف وازاي لدرجه يعني غير عاديه بس نسينا حته صغيره انا بقول بمنتهى الصدق وبمنتهى الصراحه ان احنا لم نرعى الفروق الجوهريه في واحده حساسه جدا جدا جدا أيوة.
لكن مش متقبله نوعيه معينه من التعليم مم.
الثانيه متقبله و- ومطيعه الى اقصى درجه ف- فولد ده نوع من الايه العند عند الثانيه فخدت فتره لحد ما عدلت الامور ما شاء الله اللهم صل على حضره ما النبي اكتشفتي احنا عايزين اكتشفت ان انا اخطاء ان انا المفروض ما اعملش الاثنين يعني دي بتطلع الاولى وانت ازاي ما تطلعيش ده الاولى ابقى مخاصمه دي لا انا مزعلانه منك وفكافئ دي كده غلط ان هي تشعر بالتقصير لازم و- ابص لبنتي دي طريقتها وكي... وكينونتها وقدراتها ومهاراتها وقدراتها الخاصة.
وطاقتها نعم.
يا اخي فرضنا بنتي مش بتحب هذا التوجه مم.
يعني لازم افهم احنا للاسف احنا انا عايزه بنتي تبقى كذا لا مش ح... مش بمزاجي نعم لازم اعرف بنتي عايزه ايه وبعدين أ- أ- يعني اذا كان متاح ابقى واقفه معاها مم.
لكن احنا عشان مشغولين وعايزين دن- عندنا شغل عايزين حياه تمشي زي احنا عايزين نعم.
لا ما ينفعش الحمد لله عدلت المسار وفهمت وقعدت بعد تجربه مريره شويه لحد ما شاء الله لا- ما شاء الله لا قوه الا بالله ام صالحه زوجه صالحه احسن ما شفتش واحده ست زيها في اداره بيتها وفي وفي حتى انواع ال- السفيره ال- ال- لبلدها لان هي مم.
زوجها أيوة، سفير زوجها ما شاء الله هي يعني هي سفيره مم.
من كتر ما ب... يعني مش عايزه اقول قمه الانضباط واصبحت هي ماما عبله مم.
يعني هي بقت واخ... اللي اللي كانت رافضاه مني نعم.
بقت واخداه بالظبط مم.
سبحان الله يعني هل ده من اصرار الام على اوعي تقولي ابدا مفيش فايده مم.
حبايبي والله بقول لكم خلاصه تجربتي اوعي تقولي مفيش فايده خلاص اوعي تسلمي ده تقولي آخرها.
لا لازم هتتصلح انا وراها بكره يوم جديد وفعلا بكره يوم جديد وبعدين مدد ربنا موجود وربنا ما بينساش حد وربنا هيقف معاكي اخلصي النية وادعي انا عايزة اقول لاولادي الدعاء طول ما انت قاعدة ادعي ادعي قومي سلوكك عشان ولادك سلوك هتتصلح نعم.
قومي نفسك قولي يمكن في انا في حاجة خطأ يمكن في خطأ جوايا لازم اصلحه ف وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك وبيكلل جهدك بالنجاح بس في كثيرات من الامهات بتحاول تقلد نفس نوع وطريقه تربيه امها ما انها ينفع- بتجد نفسها ما ناجحة.
ينفعش ما ينفعش لان شوفي نرجع تاني للامام علي كرم الله وجهه علموا اولادكم على غير شاكلتكم نعم.
فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم لازم نعرف كده اه لازم نعرف البنت الصغيره ابوها سبعة عندها خمس سنين معلش انا لازم اقول دي طبعا احنا كنا مسكت هننتقل ليها.
مسكت البنت وهي خمس سنين مسكتها هزيتها وكنت قاسيه جدا قلت لها فوقي معايا انا على صحتي على قدي واحيانا نوبات مش مظبوطه فوقي معايا ازاي تفوق انا فوجئت وانا بكلم البنت كده لقيت دموعها نزلت انا استغربت هي حاسه ازاي خدتها في حضني مم.
بس اقول لك ايه ربنا ربها معايا سبحان الله والله العظيم شوف المجهود المضني اللي كنت بعمله انا وزوجي مع البنات الكبار مم.
لا ابدا كانت يعني أسهل.
اتفاجئ جدا يعني هايدي كانت اسهل من- الله معايا انت بتستهتر ربنا معايا سبحان الله ونعم ربنا بالله.
العظيم نعم.
راح ال- ال- الاب جه الاب الكبير جه الحنين الكبير هبقى اقول لك ايه مم.
اقول لك ان انا تقعد تفتح كتابها وتقعد تذاكر وتطلع من الاوائل مم.
وانا ما أقدر ما كانش في وقت احيانا اقعد اقرا معاها واذاكر شويه واحيانا لا نعم في حاجات ما عنديش فكره فكره عنها مم.
يعني ال- الرياضيات والكلام ده كله مش بتاعي نعم.
وتنجح وما شاء الله في كليه الصيدله مم.
ما شاء الله اللهم يعني أنا- صل على يعني أنا حضرة بلاقي النبي.
فيه- ولا مدرس مم.
ولا حاجه من دي بلاقي مزيج يعني انا شفت مزيج احساس احساس يعني هي حست انت بس خدي بنتك ولا حسي بيا مم.
حسي باللي انا فيه انا بجاهد اهو مم.
حسي معايا بالخطوه مفيش يعني- حد معانا غير ربنا نعم يعني هي هي هي قدوة واستعداد وإصرار أنا شايفاه عندنا حوار سريع جدا بيني وبين الدكتورة عبلة الكحلاوي الحقيقة أنا عايزة أستوقف يعني كلامها ورحلتها الرائعة دي مع بناتها وعايزة أقول افرض الأم هنا أخطأت ولم تستطيع إن هي ترجع بناتها أو تحطهم في القالب المظبوط أو الصحيح أو السوي إيه مفاتيح الأم اللي تقدر تعود مرة أخرى لقلب وعقل وأسرار بنتها طول ما في حياة وطول ما في نفس يتردد في أمل في الله زي ما بقولك اوعي تفقدي أبدا الأمل المفاتيح كتير إنهم ولاد حلال أجمل حاجة إن بنتك بنت حلال المفاتيح كتير الحب احضنيها تاني خديها في قلبك تاني اه- اه- اه- رجعي المسامعها اللي ما سمعتوش زمان من كتر ما انت مشغولة بتعاق- بتعاقبي بتحاسبي رجعي المسامعها ان كل ده كان عشانك وعشان عيونك نعم.
كل ده اكيد حي- هتجد صدى وهتستجيب مم.
بس اوعي تفقدي الامل ابدا مم.
لكن انا بشوف اسر دلوقتي آه، البنت تخطئ وللاسف الشديد و- ويعني الخطا كان ممكن يبقى خطا بسيط انما مثلا تطرد او مش عارف الاب يخاصمها او يعني آه، ويخليها مثلا يوديها لجدها حاجات كده غريبه طب ما هي بتس- ب- بتسوق اكتر واكتر واكتر وبتلحق نخش بقى في انحراف نعم لان ما- طب هتروح فين؟
مم.
آه واحنا للاسف عندنا اكون او لا اكون يعني احنا اعتدنا على هذا يعني مفيش حلول وسط والناس ما بترحمش الناس على طول شرهه لانها تت- ت- تتسمع اخبار الناس ما حدش بيرحم حد ربنا زي ما بقول بيغفر شفتي بنتك اخطأت او ابنك اخطأ إن- ان كان لا قدر الله الخطأ يعني في طبعا في خطأ بسيط وهين نعم العند ده ده طبعاً.
خطأ آه، يوجع الام الحساسه ده حقيقي لكن في اخطاء بقى اكتر من كده واكثر ممكن تبقى اكثر واكثر واكثر مم.
يبقى انا بسرعه الم ولادي والم ابني والم بنتي وارجع تاني من جديد مم.
ون- و- و- وبعدين الاسره لازم تتجمع يعني انا اعرف اسره كان اب وام مختلفين دايما لما شافوا بنتهم يعني دخلت والعياذ بالله بقى جواز بقى وح- وحواديت بالشكل ده وجواز عرفي وبتاع لموا المسألة كلها واحتووها تاني مم.
ورجعوها هم بقوا زي الفل نعم.
حسوا ب- بالخطأ الاثنين جمعوا بنتهم كان رد الفعل أسرع مما يتخيل عقلك نعم رفضت كل حاجة عشان خاطرها نعم كأنها اعترضت اعتراض صريح ولكن ب- بطريقتها على الخلافات اللي كانت بين أمها وأبوها يعني كان في آه، خلفيات اه ادت بيها الى ما- الزواج مفيش العرفي شك.
ادت بيها لاخفاء مفيش اسرار شك.
نعم مفيش شك نعم.
ان برضو البيت لما يكون فيه خلل بيأثر على الأولاد
آم، كنا زمان بنخاف من الصديقه بالنسبه للبنت دلوقتي بنخاف من النت بنخاف من الكليبات بنخاف من الفضائيات بنخاف من الشاتنج اللي بيحصل على النت نعمل ايه ولا نروح فين
نعمل ايه قدامنا حاجات كتير نعملها لان احنا النهاردة امام بائية جديدة لابنائنا اصبح في ناس بتربي غيري وغيرك وغير المدرسة مش احنا بس اللي بنربي البائية الجديدة دلوقتي مثلا بنتك تقول لك انا انا اول ما اسمع اسمع كلام غريب قوي تقول لك مش عارف ايه طحن و... وايه وش مش عارف ايه وش وش يعني معرفش كويس جدا مثلا يمكن ده, ده حاجة وش يعني ايه وش دي إيه مش عارف طحن ده روشنة ده حاجات كده بقية جديدة قشطة أصبح وحاجات كده.
قشطة قشطة يا شيخة هي فين ده أنا مش لاقية كلمات هي قشطة لحضرتك هي قشطة دي قشطة إيه يا بنتي؟ إيه قشطة دي؟ يعني يعني ده مرة مرة أذكر مرة مروة قالت كلمة آه، مش عارفة فل ولا عسل أبوها بهدل الدنيا ووقف العربية وكان هيعمل مشكلة عشان كلمة اتقالت يعني زي العسل طب- حاجه كده طب انا عايز اقول بقى آه.
حاجه في دي مم.
احنا لما بنرفض ده من اولادنا بيبعدوا عنا اكتر ما احنا لازم نصاحبهم هنصاحبهم الله إزاي؟
يفتح عليك حد يرفض ما هي امال الاسره يا حبايبي ليه امال راجل وست مع عشان يبقى في فريق عشان هنا هو وهنا، ايه في تبادل ادوار انت انت تقولي لا ما هو عنده حق ده كان لازم نعمل كذا ما هو ده مش لفظ يتقال قصاد الاب مم.
لازم نعمل كذا كذا خلاص مسحتي كل حاجه واديتي الاب هبته اوعي تكسري هبه الراجل اوعي تكسري هبه الاب لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه آه، آه، سلطه عقابيه او سطوه حتى شكلا مم.
موجود في بيته مم.
ي- يهبوه الاولاد ده أيوة.
لازم هي الدنيا كده فاحنا بقى نعمل ايه زي ما قلت اخطر ضيف ثقيل على بيتنا لكن للاسف لابد ان نتعايش معاه ونصاحبه رغم انفنا النت مم.
يبقى نعمل ايه الكمبيوتر ده لازم يبقى في وسط الصاله اللي رايح واللي جاي يشوفه مم.
يشوف بنتي بتتكلم ازاي بس ما يبقاش في غرف مغلقه لا ما- ما ينفعش يبقى في غرف مغلقه ولازم اسالها بتكلمي مين في حاجات انا مع واحد ما بيفهمهاش مم.
أقوم اقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل لو في حاجه مش عجباني تقول لي بس طب ترجمي يا ماما طب والله اقول حسبنا الله ونعم الوكيل ف- يعني انا هدعي فعايزه اعرف تتكلمي مين من صحابك اقعد اكلمهم وخلاص ابقى عرفت لكن مش هتقدري ترفضي في حاجات ما تقدريش ترفضيها لكن إنما- الطريقه انما ظريفة.
دخلت بطريقه ظريفه وهي تخاف من دعوتي أيوة.
وتخاف من ان انا عارفه ان انا يعني مخلصه ان شاء الله لله لكن في نفس الوقت ارشد اللي قريناه واللي سمعناه قرينا كتير عن البلاوي اللي حصلت عن نعم.
طريق الشاتنج بره طبعا يعني الشاب اللي بيكلم البنات وبنات في سن صغيره 12 و13 سنه ويحكوا حواديت وحواديت وبتاع ومش عارف ايه وفوجئوا ان آه، في بتحصل جريمه في شقه معينه بنات بتتقتل بطريقه بعد تشويههم نعم ففضلوا يتابعوا لحد ما عرفوا انه في شاب مريض نفسيا بيجر البنات بهذا الاسلوب مم.
لولا ان هم عملوا رقابه فانا بطالب ان يبقى عندنا رقابه على هذه ال ال ب- باي صوره من الصور على ال- كيف الشاتنج وعلى النت وكده آه لازم يكون في رقابه آه حكايه العري اللي احنا شايفينه بصوره موجعه حكايه القدوه اللي اتخربت النهارده بقت الفنانه ال- اللي مغيره كل حته في جسمها مركباها بطريقه بشكل لما بقت حاجه جديده كده كلها بقى كل واحده عايزه تغير شكلها وتبقى زيها يا ناس ما هو احنا لازم نفهمهم يبقى هنا لابد من الحوار بقى إن لغه ده- الحوار ان ده بقى إنها تعود.
حرام نعم ان ده كده ما ينفعش ان ربنا يغضب علينا ان مفيش حد يغير خلق ما الله لازم نختلق بقى الجلسه الاجتماع و- لازم قاعدة، لازم لمة.
لان هي مش هتستغنى عن الادوات ال- ال- ال- ال- ادوات العصر نعم المهم اهون من هذه الادوات وادعي ربنا يسترها معانا ويلطف بينا ويسترها على بناتنا و- وادعي ان هي نفسها تكره الحرام وتكره تشوف الحرام لان احنا فعلا ال- زي ما قال حضرة النبي صلى عليه الله الصلاة عليه والسلام.
وسلم نحن في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر ولو افتكرنا كلنا كده الحقيقة والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون عما تعملون وإما نار وإما جنة المهم ان احنا نعرف ان الحياة بسيطة وقصيرة وخلي بنتي وحف- وعلم وعلمها خلي بالك من مدخراتك مدخراتك بتتكتب عليكي من النهاردة مدخراتك في صحتك مدخراتك في في أفكارك مدخ- مدخراتك في أخلاقك وضميرك لازم يكون يقظ ودايما أقول الله معي الله ناظري وبقول لبنتي على طول اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم حرري ضميرك طهري ضميرك نقي قلبك خلي قلبك مع الله ومع كل ما يرضي الله في الآخر هتلاقي أحلى بنوة وأجمل وأحلى مدخر ليكي بنتك وربنا يبارك فيهم يا رب يا رب آه، عايزه اقول آه، يعني كلمه يعني الامهات بتغيري اليومين دول من من الصديقات عايزين نقرب كده وندخل مع الصديقات عايزه كلمه وصيه كده اخيره ازاي نقدر بس كده ندخل معاهم لان هي متمسكه قوي متمسكين باصدقائهم قوي او صديقاتهم قوي فاحنا ازاي نقدر ندخل في طياتهم عشان نبقى معاهم خلي بالك الصديقة هي الصندوق البمبي الصديقة الصديقة هي اللي مشاركاها في أحلامها اللي على قدهم الاتنين الصديقة هي اللي بتنقل لها وجهة النظر وإيه ال- وحتى بتديها آه، يعني قصتها وحدوتتها وال- والحياة الحلوة اللي هي إن كانت لها صاحب ولا دنيا ولا كذا خدي بالك إنك ما تقدريش تقطعي عليها كل الطرق لكن تقدري تعملي حاجة واحدة انك تخشي جواهم تخشي معاهم آه، يعني من فضل الله وكرمه ان الوقت اصحابها يجوا ياخدوا كرسي يقعدوا جنبي انا يا طنط حصل كذا وقلت كذا وقال لي كذا وعملت كذا اسمع طبعا وابقى مراقبه على بنتي بس بقعد اسمع الحمد لله لقيتهم محترمات وفيهم آه، يعني يعني مجرد انها بتسالني جاي لها واحد طب تختار مين طب إيه؟ يعني فاهمه ازاي آه، المهم انت تبقي الليدر القائد بتاعهم حتى هم آه، تعالوا يا اولاد نصيف كلنا مع بعض يعني هم هيسافروا مع بنتي يصيفوا معاها المهم يبقى تحت عينك دايما تحت عينك بس بالحب خلي بالك ان وب- بس عايزه اقول حاجه في نقطه كده لازم تبقى بتاعتها لوحدها ما دام انا بنتي عارفاها وعارفه حدودها وعارفه تصرفاتها م- ما يعني ايه بلاش ن- ن- ن- نقحم نفسنا في كل مم، صغيرة جزئيه وكبيرة.
والا ترفضنا بالظبط انا مش عايز هترفض.
انا مش عايزاها ترفضني طبعا انا عايزاها تحس ان انا ال- الام الحضن اللي بيحبها اللي بيحتويها هي واصحابها وال- واللي حواليها كلهم يوم ما تحس باي كده حاجه في حياتها هتيجي تقول لي نعم.
يوم ما تحس بانها آه، يعني في حاجه تعباها هتيجي تقول لي هنا بقى هنبني الثقه بيننا وبين بعض ويا ريت تفضل الام قلب كبير حضن اولادها يا ريت جميل جميل واحنا بندعو كل ام انها تكون قلب كبير فعلا آه، من خلال حلقتنا البسيطه والدقائق السريعه اللي هن طبعا عدينا بيها بسرعه مع الدكتور عبده نتمنى ان احنا نكون وفقنا في تقديم ولو كلمه آه، بسيطه يعني قد تشفي بعض صدور الامهات وايضا تنير الطريق لبناتنا بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء أهلك عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيها مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه اهلك عيلتك وولادك ما تكونش نسيج ناوي تغير اول خطوه هتبدا فيها
هل توافقين في البدايه على هذا المصطلح الاثنين ما حطوش في اعتبارهم ان في منهج رباني بيتنفذ زوجات بيمثلوا على ازواجهم السعاده هب انك دخلت الجنه هب انك شفت كذا هب انك عشت في- بين الملائكه إجازة زوجية ما بين الطرفين كل فترة وفترة روح لها انس اخر اتكلم معاها احكي لها مشاكلك